يوما للحساب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من راسلني من مشاهدي مع الشباب عبر موقع الخاص على شبكة الإنترنت يشكرنا في الحلقة الماضية والتي كانت تحت عنوان عبارات روشنة نظرة وتحليل حقيقة الشباب شكروا في هذه الحلقة من أكثر من ناحية الناحية الأولى أن الموضوع كان موضوع جديد عبر وسائل الإعلام الناحية الثانية هو آه، يعني تجربة وجود الشباب معنا في الاستديو وتجربة آه، خروج الاستديو لأول مرة بهذا الشكل عبر شاشة الرحمة فيعني أنا فاتني في الحلقة الماضية أنا أتوجه بالشكر لإدارة القناة خاصة الأستاذ هاني بنا المدير الفني الأستاذ حسن حسان مدير بث مباشر إخواننا أيضا المصورين آه، أخونا المخرج كل الشباب الذين تعبوا حتى أخرجوا لنا هذا الشكل هذه الصورة المشرفة بارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى آه، أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه موضوع حلقة هذا اليوم بالعربي أحلى بالعربي أحلى موضوع حلقة هذا اليوم كتير مننا يا شباب بيلبس تيشيرتات بيلبس قمصان بيلبس بناطيل بيبقى مكتوب عليها عبارات باللغة الأجنبية وكتير مننا أيضا ما كلفش نفسه يسأل مرة إيه المكتوب على التيشيرت بتاعي أو إيه المكتوب على البنطلون بتاعي بالطول أو بالعرض أيا كان بينما أن هناك كثير من هذه العبارات تسيء إلي أنا كشخص مسلم عربي وتسيء أيضا إلى هويتنا الإسلامية هويتنا العربية بشكل كبير جدا ومنها أيضا عبارات فيها عبارات سب سواء كان في الدين أو في الشخص الذي يرتدي هذا القميص بداية أود أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هذه الحلقة الأستاذ محمد شكري أهلا ومرحبا بك اهلا بك يا باشمهندس وأيضا يسرني ويسعدني أيضا أن أرحب بالداعية الإسلامي الذي يظهر مع... آه، الذي يظهر لأول مرة على شاشة الرحمة وعبر برنامج مع الشباب الشيخ حجاج الفيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أهلا ومرحبا بك اهلا ومرحبا وايضا ارحب بالشباب معنا في الاستديو السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم شباب آه، نخرج لتقرير كنت قد اعددته في حلقه الشباب وهوس التقليد آه، لسه مش جاهز طيب نتكلم مع الاستاذ محمد آه، الاستاذ محمد يا شباب هو آه، يعني آه، هو ومجموعه من الشباب في جمعيه من الجمعيات الشبابيه الجمعيات الخيريه الموجوده على الساحه الان في مصر تبنوا فكره اسمها بالعربي احلى هم شافوا ان التيشيرتات والقمصان المنتشره الان في اسواقنا وفي معارضنا سواء كان في مصر او في غيرها من الدول العربيه تيشيرتات مكتوبه ب- بعبارات اجنبيه هذه العبارات تسيء آه، الى الاسلام والمسلمين تسيء الى هويه الشخص نفسه الذي يرتدي هذا القميص فتبنوا فكره ان احنا ليه ما نعملش قمصان وتيشيرتات وبناطيل باللغه العربيه فاحنا نتكلم معاه اولا عشان يعرفنا على المشروع اللي هم عملوه آه، احكي لي بدايه عن فكره المشروع ده بسم الله الرحمن الرحيم هو فكرة المشروع بدأت من آه، من الشارع من التيشيرتات واللبس اللي احنا بنشوفه على الشباب اللي ماشيين في ال- في الشارع آه، كانت آه، مثلا لفت نظرنا ان في بعض ال- الشباب لما بيلبس مثلا تيشيرت آه، بتاع كوره او آه، بتاع رياضه معينه بي بيكون آه، حاطط عليه او مكتوب عليه آه، اسم مثلا واحد من آه، آه، المشاهير في الرياضه دي بس بيكون حد اجنبي او حد آه، مش مسلم او حاجه زي كده تمام المشكله ان ال- يعني طبعا إن الرياضه في حد ذاتها حاجه كويسه ولكن ال- ال- المشكله اللي كانت بتظهر من هنا هو ان آه، الشاب اللي بيلبس الحاجه دي بيعتبر ان ده قدوه بالنسبه له مهم.
بيعتبر ان هو نفسه في يوم من الايام اقصى اماني ان هو يصل آه، آه، ان هو مثل يكون هذا زي اللاعب أو إلى غير بالظبط ذلك.
كده نعم.
بالظبط آه، فدي في حد ذاتها مشكله ان يكون واحد شاب آه، عربي مسلم وتكون آه، امنيته ان هو يكون آه، زي واحد آه، غير مسلم آه، او ان هو يصل الى ما وصل اليه كمان آه، في بعض ال- ال- التيشيرتات والملابس بيكون محطوط عليها عدد من الشخصيات الخياليه زي مثلا ممكن ان هو يكون حاطط آه، سوبرمان وباتمان وحاجات كده آه، ودي برضو اذا كانت بتعبر عن ان الشاب ده آه، آه، نفسه ان هو يكون برضو آه، عنده ش- ال- ال- السمات بتاعه ال- الشخصيه اللي محطوطه على اللبس بتاعه والتيشيرت ده آه، فده بيخليه بيرتبط ب- بحاجه خياليه ما هياش موجوده اصلا بالمناسبة دي أنا كنت عملت تقرير في حلقة سميناها الشباب وهوس التقليد عن آه.
قصة الشعر والتيشيرتات نشوف التقرير ده ونرجع تاني ماشي.
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع عمرو أنت عامل شعرك ليه؟
الشباب والله حقيقة شخصيا آه، كل واحد حقيقي في نفسه فعادي يعني مش على اساس اي حاجه محدش بيقول لك حاجه والدك والدتك اصحابك في الشارع ما بيقولكش يا ابني انت عارف نفسك ايه ليه طبعا كل واحد بيبقى رأيه يعني مثلا انا مش زي انت كل واحد ليه وجهه نظره فكده يعني كل واحد بيسال طب انت عامل كده ليه طب اذا في حد فعلا بتقلده او كده بس سألوك عامل كده ليه؟ هل انت فعلا يعني بتقلد حد معين عجبك شكله كده فانت بتقلده عشان انت حابب انت شكلك تبقى زيه ولا ايه نظام؟
هي عامة وجهة نظر بس ان دلوقتي آه، ان الواحد عادي مثلا ان هو يقلد ن- في حاجة كويسة مثلا ناس سينما او تلفزيون او حاجة مش مش وحش يعني اه لكن انت ما بتشوفش والدك يقول لك يا ابني انت ليك اخوات صغيره المفروض تبقى انت الكبير بتاعهم والقدوه بتاعتهم هل انت يا عمرو تحب لما ربنا يرزقك باولاد ان شاء الله عز وجل بعد الزواج تحب ان اولادك يعملوا الشكل ده والله إن- يعني هو كل واحد حر في شخصيته بس انا مش يعني مش على اساس ان هم اما اكره مثلا ان هم يعملوا كده لان دي حاجة غلط فان هو عادي يعني ان كل واحد حر في نفسه طالما ما بيضايقش حد او ما بيضايقش حد كريم احمد شديد كريم انا عايز اعرف نوع تسريحه شعرك آه، والله آه، ليها اسماء مختلفه ممكن واحد ي- ممكن يقول لك عرف ديك ممكن واحد آه، في تسريحات تانية بتبقى spiky ممكن واحد سايب شعره يعني بتبقى كل واحد بيبقى ليه style معين بدل ما بأثرش على حد او بدل اني ما بضايقش حد يعني فيها انا بصراحه يا كريم انا عن نفسي اكسف اعمل تسريحه شعر اسميها عرف ديك انت ما حسيتش بنفسك ان انت مكسوف او حد من آه، ولي امرك كلمك اخواتك كلموك لا طبعا هو في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع دوت وممكن يبقى اختلاف اصل ممكن ابقى انا مختلف بطريقتي او طريقه الوالد لان كل واحد بيبقى ليه يعني مثلا ابويا بيبقى دماغه قديمه بيبقى عايش معاش الفتره اللي احنا عشناها وكل فتره بيبقى ليها style معين او او او طريقه معينه مثلا في ال في ال في ال في, ال في اللبس او في طريقه تسريح الشعر او كده الفتره الحاليه مثلا بيبقى كل واحد مثلا بيعمل اللي هو عايزه بدلا ان انا ما بضايقش حد او بدلا ان انا ما باثرش على حد طب آه، كريم الوقت ده بالنسبه لتسريحه الشعر انا دلوقتي لاحظت كتير من الشباب لابسين زي حضرتك كده تيشيرت يعني diamond on the back what is the meaning of diamond تعرف جوهره
طيب آه، هل انت يعني مقتنع بالحاجات المكتوبه على التيشيرت دي ولا انت عاجبك شكل التيشيرت فجبته هو في العاده بتبقى لون التيشيرت وشكله لكن الكلام اللي مكتوب عليها ما اعتقدش انه اي شاب بي- بياخد باله هتلاقيه لابس تيشيرت وعارف ما بصش ايه اللي مكتوب على التيشيرت اهم حاجه يبقى اللون عاجبه وستايله عاجبه بيلبسه خلاص احمد من سوريا آه، احمد دلوقتي انا لما شفتك آه، تسريحه شعرك لفتت نظري آه، نضارتك فعلا لفتت نظري فانا عايز اسالك آه، انت عامل كده ليه
يعني هو لوك معين حبيت أظهر فيه للشارع يعني قدام ال- الناس بس هل لوك هو ضمن حدود يعني لو آه، تجاوز الخط الأحمر لا طبعا أنا ما راح أسمح لنفسي أنه الخط الاحمر ده يا احمد ليه حدود عند كل واحد فينا لكن انا عايز اعرف هل انت بتقلد حد معين
هلا بالنسبة لي أنا لا ما بقلد حد معين بس ممكن غير شباب ممكن يعملوا آه، لوك معين شافوه على ممثل أو فنان أو آه، بس بالنسبة لي لا هذا اللوك اقتنعت فيه أنه ظهرت فيه بشكل آه، آه، حلو فاستخدمت يعني صرت أطلع فيه أز- على الشارع أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب
آه، مشاهدينا ده كان جزء من تقرير كنت صورته طبعا آه، كان تقرير مش كامل لكن هو اعطانا اللي احنا عايزينه يعني في موضوع التيشيرت ان كتير من الشباب بيلبسوا تيشيرتات مش عارفين هو مكتوب عليها ايه آه، استاذ محمد انت قلت لي ان حضرتك الفكره نتجت عن انت شفت تيشيرتات كتير مع الشباب لابسينها او القمصان باللغه العربيه يعني آه، لابسينها حاطين عليها مثلا آه، اسماء لاعبين كوره كاتبين مكتوب عليها عبارات هم اساسا لا يعرفوا معناها نعم.
فنتجت من هنا فكره بالعربي احلى حدثنا عن الفكره نفسها آه، الفكرة ان احنا قلنا طيب آه، طالما ان في آه، آه، ده اللي موجود في ال- في السوق ده اللي موجود عند الشباب فكنا عايزين آه، نعمل بديل للشباب هو برضو انا عايز اقول نقطة صغيرة ان الشباب آه، كتير كتير بيكون مظلوم صراحة هو اه هو عايز يقلد وعايز يشوف بس هو كمان ما عندوش البديل اللي يقدر آه، تمام.
آه، انه يلاقيه في- فياخد حاجة كويسة ويكمل.
خبرنا استاذ محمد ان الموضوع ده ما كانش بس في موضوع ان هو يلبس تيشيرت مكتوب عليه اسم لاعب كوره واسم مغني الانديه يعني وان كان هو امر سيء لكن هو امر اهون بكثير من تيشيرتات مكتوب عليها بالظبط.
عبارات مسيئه بالظبط بطريق احنا معانا صور فيها تيشيرتات عبارات مسيئه نشوفها يعني دي معانا عبارات مسيئه طبعا دي تيشيرتات مكتوب عليها بالانجليزي ودي ترجمتها الموجوده على اليمين مدمن آه، ممكن تتكلم عنها عن التيشيرتات الموجوده زي دي في السوق في في تيشيرتات من دي آه، كتيره آه.
آه حاجات بيكون عليها عبارات مسيئه سواء للشخص ده كشخص او مسيئه لدينه تمام او مسيئه ل- تمام.
لمعتقداته يعني زي ما احنا عندنا اهو فتاة وقحة تخيل ش- واحدة تلبس تيشيرت مكتوب عليه كده بالظبط آه، واحد مك- لابس تيشيرت مكتوب عليه شهوات واحد لابس تيشيرت مكتوب عليه كافر ملحد والعياذ بالله آه، واحد آه، دي تيشيرت مكتوب عليه شرك بالله دي تيشيرتات موجودة ب- فعلا في السوق دي ترجمتها باللغة العربية آه، دي تيشيرت مكتوب عليه لقيط يعني تخيل آه، لا- قد يعني المدى اللي احنا وصلنا له في هذه الآونة تيشيرت مكتوب عليه فاسق يا شباب مكتوب اه اه يعني اه آه، تيشيرت مكتوب عليه زوج خائن زوج خائن آه، شيخ حجاج ايه رايك بدايه في مثل هذه التيشيرتات الموجوده في السوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آه، في الحقيقة الحاجات دي أحزنتني قوي مم.
مثل هذه التيشيرتات والحاجات اللي هي بيستخدمها الشباب أحزنتني قوي لأن أنا يعني يمكن أفتكر يوم من الأيام كنت مثلا ممكن أنزل أشتري تيشيرت مكتوب عليه كلمات آه، أجنبية ما ما بفكرش في معناها تمام
فده طبعا زعلني جدا لما انا شفت حاجه زي كده اتضايقت طبعا جدا آه، لان احنا حسيت ان ضاعت هويتنا مم.
احنا بدانا ن- نخلد الغرب وتقليد اعمى ولما بدانا نقلد تقليد اعمى الهويه بتاعتنا وشخصيتنا بدات تضيع وهذه هنا آفة التقليد آه، مش كده؟
نعم طيب آه، استاذ محمد حضرتك كلمني عن موضوع بالعربي احلى بشكل
ال- زي ما بقول لحضرتك آه، لما لقينا ال- الشكل او ال- آه، ان هو ده الحاجات اللي موجوده في السوق وسواء اذا كانت عبارات موسيقى او عبارات اجنبيه تمام فقلنا عايزين نعمل بديل لاي آه، اي فرد مسلم ملتزم عايز ان هو ي- يلبس حاجه و- وتنفع آه، تمشي معاه وكمان عايزين نستغل فيها هنا بقى آه، آه، كل الثروه اللي موجوده في الخطوط العربيه واللي موجوده في الفن الاسلامي بشكل آه، وا- ب- يعني ب- إن شاء الله.
بمعناه الاوسع يعني تمام.
فابتدينا ان احنا ن- نعمل كده زي مسابقه ما بين ال- الشباب اللي هم عندهم ال- القدره على التصميم تمام آه، وكده كأعمال تطوعية في الجمعية دي كلها اعمال تطوعيه هو كل الشباب متطوعين تمام.
يعني مم.
فكانوا ابتدوا كلهم آه، عملنا مسابقه وفعلا كذا شاب اقتنع بالفكره وابتدوا ان هم يحطوا تصميمات إن شاء الله آه، آه، ابتدينا ان احنا ننقي منها كده ده ونشوف عن طريق الإنترنت؟
عن طريق الانترنت تمام آه، ابتدينا ان احنا ن- ننقي منها شويه ووصلنا كده عملنا تصويت على احسن آه، افضل ال- ال- تصاميم.
التصاميم مم.
واخترنا منهم عدد من التصميمات وابتدينا ان احنا آه، ننزل بقى نعمل آه، آه، الموضوع ده على آه، آه، تمام على آه، انتوا التيشيرتات.
بتروحوا توصلوا مصانع معينة هم يجهزوا لكم فانيلات بالظبط كده طيب وبعدين وبعدين احنا بناخد ال- التيشيرتات دي ونتولى بقى ال- مساله الطباعه بتاعتها الطباعة طيب انتوا لما عملتوا الموضوع ده عملتوه بكميات كبيرة ولا ايه؟
لا مش كميات كبيره طبعا احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا آه، كنا عايزين نبتدي باقل كميه تمام.
علشان خاطر طبعا احنا يعني تمويل ذاتي و- وحاجات جميل كده انتوا عملتوا التيشيرتات دي ولبستوها انتوا كشباب في الجمعية اه تمام.
بالظبط لما لبستوها ونزلتوا بالشارع ما حسيتوش ان الناس مستغربة؟
آه، في ناس كتيره كانت بتبتدي ان هي ت- يعني كتير مثلا ممكن الاقي حد وانا لابس التيشيرت يبص شويه يعني يشوف آه، حاسس ان هو حاجه غريبه مش مش مش متوفره دايما تمام آه، بس آه، الحمد لله يعني دايما حتى لو كان حد بيتكلم كنت بلاقي ان رد الفعل بتاعه بيكون رد فعل كويس يعني بيقول آه، حلوه وفكره كويسه و- ويا ريت نشوف اكتر تمام.
ويكون في تصميمات اكتر وهكذا آه، العبارات المكتوبة على التيشيرتات اللي انتوا عملتوها زي ايه؟
آه، بطريحة معانا التيشيرتات ممكن تجيبها لنا؟ اتفضل كانت ال- ال- ال- الحاجات الموجوده منها ك- كلمه بالعربي احلى مهم.
آه، زي وإحنا- المكتوب على التيشيرت حضرتك؟
زي المكتوب على التيشيرت تمام.
بس هي بشكل خط آه، عربي يعني و- تمام.
وحرف العين يكون ظاهر فيها مم.
آه، في حاجات مكتوبه ب- آه، آه، البركه بالشباب ان شاء الله اه في عليها مثلا آه، اشكال ل- ل- لشباب آه، في برضو آه، كان بالعربي احلى م- بمجموعه من اللغات يعني مكتوبه بكلمه عربي بمجموعه من اللغات حوالي 13 لغه بس في النص مكتوبه بخط اكبر و- و- واوسع كلمه بالعربي احلى باللغه العربيه اكيد في فكره الموضوع ان يبقى فيه 13 لغه ايه هي؟
بالظبط كده احنا بنقول ان آه، يعني حتى ال ال ال كان في اخت يعني ربنا يكرمها هي اللي صممت ال- القصه دي مم.
فكانت الفكره كلها ان يبقى آه، بالرغم من ان موجوده يعني احنا مش مش بنقول ان اللغات الثانيه لغات وحشه ما هياش احنا احنا رافضينها او غير قابلينها ولكن بالنسبه للغه العربيه الحاجه دي لما بتتعامل باللغه العربيه اللي هي لغتي و- ولغه آه، اهلي ولغه ديني لغة هي- القرآن.
ولغه القران طبعا نعم.
قبل كل شيء فهي هتكون احلى تمام جميل آه، طيب آه، نزلتوا بالتيشيرتات دي اه و طيب بالنسبه للعبارات المكتوبه على التيشيرتات دي مين اللي رشحها او انتوا كانت فكرتها مين؟
العبارات كانت برضو عن طريق التصويت آه، ش- طرحنا الفكرة على الانترنت وعدد من الشباب ابتدى ان هو يحط آه، يقترح عبارات يقترح معينة.
عبارات تمام.
وابتدى ان احنا نعمل التصويت عليها وكان آه، اكتر آه، تصويتات هي اللي, اللي خدناها وابتدت ان هي تنزل يعني آه، تمام.
في التصاميم والكلام ده كان نزل الجامعه فعلا في معرض الجامعه عملنا معرض على تطوعية.
بالظبط عشان تمام.
خاطر ال- الجمعيه عندنا آه، كنوع من انواع الانشطه بتاعتها ان هي بتنزل تعمل معارض للشباب في دي دعوه الجامعة.
لل- نعم ال- الاعزاز باللغه العربيه اكيد طيب لما نزلتوا بالجامعه لقيتوا الشباب مقبلين على التيشيرتات دي الشباب استغربوا الاول يعني ما كانوش آه، فاهمين ايه ده بالعربي معقوله في حاجه زي كده مم.
ودي كانت من اهم الاسباب ان احنا حتى لما كنا بنيجي نقول للناس اما احنا هنعمل حاجه بالعربي يو- بي- بيبقى رد الفعل الطبيعي لا مش هينفع مم.
طب ليه مش هينفع يعني يعني مش هتقول لا يعني تعال نجرب ونشوف تمام.
فلما ابتدى الشباب يشوفوها ابتدى ان هم يقولوا آه، ده ده بالعربي معقوله ما في حاجه زي كده طب ايه رايكم فيها لا حلوه جميله وابتدوا كمان ان هم يتفاعلوا مع الموضوع ويقولوا بس لو هي كذا تبقى احلى لو تمام، عملتوا فيدوكوا فيها كذا أفكارهم.
بالظبط كده طيب استاذ محمد في كتير من الشباب ممكن يشتري تيشيرت ب- او يجيبه في من المعرض باللغه العربيه بياخده عشان خاطر هو فعلا مقتنع بالفكره وواحد تاني ياخده لان الفكره جديده وانت عارف الشباب النهارده هوس ال- ان انا ابقى الجديد.
طلعت طلعت بجديد اه بالظبط، وان انا آه.
امشي في الشارع الناس كلها تبص عليا ده آه، حقيقي، انت لقيت ده ده موجود لقيته موجود كمان ان في شباب آه، بيبص على الحاجه عايز ان هو بس ياخدها علشان خاطر آه، يبقى متفرد متميز.
آه، بالظبط كده آه.
ماشي آه، لابس حاجه حاجه محدش تلفت النظر بالظبط كده تمام. وفي حاجات من دي اتعملت للبنات ولا ب- الكلام ده للصبيان بس والله لغايه دلوقتي احنا عملناه لل...
للشباب لل... اه والرجال.
للشباب فعلا.
الذكور فقط يعني طيب آه، ناخد راي الشباب معانا آه، عمر هو التيشيرتات اللي انت شفتها دي مكتوب عليها باللغه العربيه انا اعرف ان انت من اصحاب محلات الملابس مش كده آه، هل انت ممكن تفكر ان لو في لو إن المشروع ده اتعمل بشكل كبير واتعمل بشكل آه، يوزع على الاسواق هل تفكر انت تاخد التيشيرتات دي تعرضها عندك في المحل هو صعب شوية يعني اليومين دول وكده صعب ليه يعني قدامها مدة مدة عشان الحاجات دي تنتشر وكده تمام يعني- يعني هل انت حاسس ان انت لو عرضتها تخسر اه طبعا يعني الناس ما تشتريش يعني حضرتك هو انا واقف في محل بقالي مدة كبيرة مم.
صاحب المحل اللي انا فيه انسان متدين جدا تمام إيه، بيصلي كل الفروض جميل.
وكل حاجة مم.
واللي واقفة معاه في المحل منقبة تمام بس ما اعتقدش ان هو لما هيشوف البرنامج ويشوف التيشيرتات دي ان هو هيوافق يجيبها المحل تمام.
صعب يمكن محمد عنده محل ولو ولو حتى انا ما بتكلمش لان احنا موضوعنا مش موضوع تجا- تجاري بس انا بتكلم لو الموضوع ده اتعمل بشكل كبير هل انتوا كاصحاب محلات توافقوا تعرضوها ولا انتوا شايفين انها ما تمشيش في السوق؟
لا ما تمشيش طبعا اه يعني يعني لسه قدامها فترة كبيرة قوي علشان يعني الشباب يفهموها وكده طب وانت كصاحب محل هل تخاف اصلا من ان انت حتى تخوض التجربه؟
اه طبعا اه يعني اصل الموسم ده بيبقى يعني ش- صيفي مثلا تمام شهرين ثلاثة ليه مم.
اخسر مثلا طب وانت شايف الشباب مقبل على انهي اكتر؟ التيشيرتات اللي مكتوب عليها باللغه العربيه ولا بال- بال- لا بالاجنبيه؟
طبعا بالاجنبية طبعا عشان ايه؟
يعني هم اتعودوا على كده واللي عليها رسومات وكده هم مم.
اتعودوا على كده تمام طب تدي المايك ل- لاخونا محمد محمد لو الشيرت ده مكتوب باللغه العربيه واتعرض عليك تاخده وهو طبعا هيبقى ارخص بكتير من الشيرتات المكتوب عليها بالاجنبيه بس الاجنبي الخامه بتاعته والموديل وال style بتاعه بيكون جديد يعني والشباب بتحب الحاجه الجديده عشان خاطر تمام.
ال- طب لو افترضنا ان تم توفير style ات آه، كويسه وخامات كويسه وكل الكلام ده كله لسه مكتوب عليها بالعربي تاخده
لسه صعب, صعب.
شويه اه يعني آه.
لسه في الفتره اللي احنا فيها ديت صعب طب ما تقول انت لو لبسته تخاف ان الناس مثلا تنتقدك في الشارع ولا ايه؟
هتبقى حاجه غريبه يعني لسه آه، آه.
حاجه لسه غريبه من نوعها ان اللغه الاجنبيه هي اللي ماشيه دلوقتي وهي ال- لغه العصر وكده فالناس بي يعني الشباب بيحاولوا انه يقربوا لها اكتر انت خريج ايه يا محمد؟
في كليه شرع وقانون طب انت يا محمد باعتبارك رجل ازهري يعني ما تبقاش انت لا تساهم في آه، تعزيز اللغه العربيه ودعمها اكيد طبعا بس آه.
يعني ده مجال يعني مك- مجال شغل فاهمني ازاي يعني تمام، مثلا آه، آه.
المحل مثلا ده ما ينفعش ان انا اجيب حاجه لكن بتكلم على شخصك انت بغض النظر عن المحلات في حاجه عجبتني شخصيا انا هلبسها مفيش طب مشكله ده ما عندكش مشكله ناخد راي عماد عماد انت شايف ان الشاب مقبل اكتر على القمصان والتيشيرتات اللي مكتوب بالانجليزي برايك ليه اول حاجه دلوقتي لو في حاجه تيشيرتات باللغه العرب- مكتوب عليها باللغه العربيه بس تكون م- ماركتها نظيفه ومش نظيفه هنلبسها احنا ما بندورش مثلا الشاب ما بيدورش مثلا على ايه على الحاجه الوحشه عايز تمام.
يلبس احسن حاجه ويتباهى ما بين اصحابه ان هو لابس احسن حاجه طبعا ده لو متوفر في الحاجه اللي مكتوب عليها باللغه العربيه هنشتريها تمام لكن المتوفره دي في الماركات العالميه تمام الماركات العالميه متوفره فيها ايه ال- الخامه نظيفه فلازم هنجيب الحاجه نظيفه يعني حاجه نضيف لكن انت لو لبست تيشيرت باللغه العربيه مت- تحس ان انت ماشي آه، ازاي يعني عامة لو مثلا آه، تيشيرت باللغة العرب- آه، باللغة العربية ومش نضيفة هحس ان انا برضه غريب في في وسط الناس حاجة غريبة بس ممكن البسه عشان ابقى متميز يعني آه.
ممكن البسه في حالة واحدة ان انا ابقى متميز تمام.
مش اكتر من كده لكن انت حاسس انت لما تلبسه في الشارع الناس هتنتقدك م- مش تنتقدني يعني اول حاجة ابقى متميز متميز ديت يعني ايه ممكن بالحلو وممكن بالوحش يعني آه.
آه. ممكن اتميز ان انا بحاجه متميزه الناس كلها تبص لي بحاجه حلوه تمام.
ممكن الناس تبص لي ان انا كده م- ف- لا مش ما, بلب... ما بعرفش البس يعني ما بعرفش انقي والله لو كانت الفلاحة باللغة العربية كان نعمل فلاحة هي إيه لكن انت لو الوقت خلينا نتكلم بصراحة لو اتعرض عليك تيشيرت باللغة العربية وتيشيرت باللغة الأجنبية والاثنين مر... الاثنين آه، خامة كويسة خدت بالك وشكلهم حلو تختار ايه بصراحة الانجليزيه الانجليزية ناخد رأي اخونا محمد محمود محمود قول لي يا محمود رأيك في الموضوع ده هو رأيي والله ال- بالنسبة للتيشيرتات باللغة العربية هو في البداية مش هيبقى عليها إقبال آه، كبير يعني تمام ده يرجع لأن اللغة العربية اللي هي اللغة العربية طبعا سهلة وبسيطة بس ال font بتاعها مثلا مش مش بسيط ال font اللي هو الخط اه اه يعني في الإنجليزية ممكن نختصر تمام العربية يعني ما ينفعش إن احنا نختصر فيها مم.
فهو الشباب بتقبل عليها عشان كده يعني تمام بيبقى فيها آه، يعني simple قوي يعني انت برأيك ان دي لو نزلت آه، الاسواق ومعارض الدول العربية ما تمشيش آه، هي ممكن تمشي في دول عربية تانية انما في تمام.
مصر لا عشان الشباب بتاع مصر طب بيسوق آه، لو عرض عليك انت يا محمود اه يعني تيشيرت باللغة العربية تيشيرت باللغة الأجنبية تختار ايه اكتر بصراحة بصراحة يعني اختار لو تيشيرت آه، باللغة الأجنبية مثلا عليه حاجة مش مش ماركة خدش أو- الحياء اه اه مثلا مش لازم تكون ماركة تمام حاجة تكون عجباني بس تمام بس الخامة تكون نظيفة طيب انت لو تيشيرت لو رايح تشتري تيشيرت دلوقتي مكتوب عليه عربي الأجنبية تهتم تعرف ايه المعنى المكتوب عليها اه أكيد طبعا تمام لأن ده في تيشيرتات آه، مثلا كان نازل عليها الشبابية بيبقى مكتوب مثلا عليه bastard آه، تيشيرت مكتوب عليه مثلا آه، ترجم brand، لنا بس طب بمعنى اللي هي آم، قبيح أو وغد مثلا تمام آه، في اللي هي كانت مكتوب عليها brandy يعني brandy محمود دي نوع انت من شايف أنواع فعلا ان التيشيرتات المكتوبة بعبارات مسيئة منتشرة فعلا في في اه الجامعات فعلا انا شايف بنت معايا في الجامعه اه مكتوب على التيشيرت بتاعها I am not virgin I'm not virgin لست عذراء انا لست عذراء اه آه تمام في kiss me مم.
فما يعني مش هينفع تسميه معنى قبلني اظن معنى العربي اه اه قبلني تمام او في حاجات تانية غير يعني كده هل انت هتلاقي برايك شكلها ان أكتر هم كتير.
فعلا مش عارفين إيه المكتوب على التيشيرت لا مش عارفين اللي مكتوب على التيشيرت خالص لا نهائيا مع انها طالبة جامعية اه المفروض مع تبقى- انها طالبه جامعيه تمام هي ال font بتاعت بتاع كتابه ال- الخط اللي على التيشيرت هو اللي بيشدها اه مش الكتابه نفسها تمام يعني مش بتفكر هي الكلمه معناها ايه او يعني مثلا بتبقى مكتوب اللون الاحمر مع اللون مثلا ايه الاصفر تمام بتدي آه، تمام.
بتشد جاذبيه طيب محمود انت رايح تشتري تيشيرت او قميص دلوقتي ولقيت مكتوب عليه عباره اجنبيه لكن ليس بعباره مسيئه لكن اسم ماركه او الى غير ذلك آه.
تشتريها
اه اشتريها تشتريها ما عندكش آه، مانع لا مفيش تمام.
اي طب انت يا عماد يعني انت ايه إيه اللي يجذبك في التيشيرت اكتر انا انا دلوقتي- أنا يجذبني طبعا ال- القماشه بتاعته والماركه بتاعته ال- نوعيه ال- نوعيته وش- وهيبقى مثلا عليا و- وشياكه يعني طيب هل تهتم ان انت تقرا العباره عليها وتعرف معناها اه طبعا يعني آه، ب- حصل لي موقف الاول اللي جبت تيشيرت عليه راس ارنب فكل الناس بتبص لي انا مش عارف لحد دلوقتي ايه ده غبت آه، بتاع شهرين كل الناس يبصوا لي ايه راس الارنب ويضحكوا انت لابس آه، بلاي بوي قول قول لابس ايه لابس بلاي بوي في الاخر اكتشفت ان راس الارنب ده علامه موقع مبيح اه وانت مش عارف ما لما عرفتش الا اشتريت بعد شهر- شهرين تمام فالموقف ده خلاني اي تيشيرت البسه لازم آه، تبقى عارف ايه آه، المكتوب بعرف- عليه او العبارات اللي فيه تدل أنا على طبعاً ايه خ- خل- خلاني في نظر ناس كتير آه، مش تمام يعني تمام طيب انت محمد آه، يعني لا- هل تهتم بان انت تعرف ايه كل عباره مكتوبه على التيشيرت بتاعك انا بالنسبه ليا لازم يعني بشوف موديلات كتير من التيشيرتات وبن يعني بن بنقي اللي هو اللي يمشي معايا اللي يمشي معاك لكن في عبارات كتير بيبقى في كلام انجليزي كتير تمام زي اللي احنا شفناه في تقرير واحد كاتب diamond in the back وكلام كتير تحت تحس ان هو موضوع paragraph يعني مش يعني في تعبير مكتوب على هو لما سالته قال لي لا انا بقى- اللي بيجذبني في التيشيرت شكله الكتاب مكتوب عليه زي ما قال اخونا الالوان محمود والموديل آه.
والتصميم طب بتاعه هل انت تهتم انت تقرا كل عباره وتعرف معناها؟
انا بالنسبه ليا كشخص ولا بالنسبه ليا بالنسبة ليك كمحل كشخص.
يعني او كده يعني اكيد ايوه يعني هحاول ان انا اروح عشان خاطر اعرف معنى الكلمه دي انما هبقى حاجه يعني انت عايز تقول ان كل تيشيرت عندك في البيت مكتوب عليه بعباره اجنبيه عارف معناها؟
يعني بقى- انا بحاول اخد حاجه ساده برضو مش طلعت من الموضوع طيب انت يا عمر هو طبعا لازم اعرف يعني معناها ايه وكده تمام إيه تهتم.
يعني اه بس انت مثلك انت لابس تيشيرت ساده مروق دماغك في الموضوع كله لا انا كان عندي تيشيرت عليه صور وكده جزاكم الله خيرا يا شباب آه، مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا في هذه الحلقه عبر الارقام المعلنه امامكم على الشاشه آه، من داخل مصر على اي تليفون ارض 09729 وايضا من اي محمول داخل مصر 2379 ومن جميع انحاء العالم 002 شيخ حجاج رايك في ال- آه، كلام الشباب اولا
آه، وطبعا احنا يعني ن- ن- نكمل كلامنا قلنا القصه ما هو- قصه ما هو- تقليد ما هو- ما هو بداية أنا عايز آه.
أعرف رأيك في مشروع اللي قائم عليه الأستاذ محمد وبالعربي أحلى مم.
ثم سنتكلم تدريجيا يعني اه بدايه المشروع ده طبعا انا مب- سعيد جدا بالمشروع ده تمام ودي نعتبرها اللبنه الاولى للحفاظ على اللغه وللحفاظ على الحضاره وان احنا ما يكونش مقلدين تقليد اعمى للغرب تمام طب أنت شايف الشباب يا شيخ حجاج كلهم آه، شايفين إن لا ان هو التيشيرتات المكتوب الاجنبيه هي الاكثر اقبالا وهم اللي هم هيشتروها اكتر حتى لو يعرض جميل.
عليهم الاثنين جميل قوي برايك ليه يعني انا انا عايز اسال بس سؤال اتفضل احنا ليه بنختار اللي عليه لغات اجنبيه تمام ايه السر في ان انا بختار حاجه عليها لغه اجنبيه بقول لك ستايل آه، شكله حلو جميل.
ماركه بتاع يعني انا سمعت بقى احدهم بيقول ان طبعا انا لو جبت حاجه بالعربي تقريبا مش هتمشي ومش هتتباع عندي تمام لا احنا مش عايزين آه، برضو نوقف آه، مثلا حالك كان نتكلم بواقعيه شويه مش عايزين نوقف حالك مش عايزين الامر كده نيجي تيجي تعرض لي كل التيشيرتات بالعربي ومحدش يشتري منك مم.
وتلاقي عم- نفسك يعني في ضيق او في تعثر لا احنا ممكن نعالج الموقف زي ما دائما وابدا الاسلام بيعالج المواقف بشكل جميل قوي ولو نتعرض كده لم- لعلاج كام موقف ه- هنتعلم من الاسلام حاجات جميله تمام اول شيء انت هتتخير الكلمات الانجليزيه مم.
اللي موجوده على التيشيرتات بحيث ان الكلمات تكون اللي هو هيعرض الاثنين جنبا الى جنب تمام الانجليزيه والعربيه اللي موجوده على الانجليزيه هنختار الكلمات اللي هي الكلمات ال- ال- المهذبه تمام يعني حضرتك شايف انه لا مانع من اقتناء التيشيرتات اللي هو باللغه الاجنبيه ان كانت ما فيش فيها حاجه خادشه مش مش لا مانع آه.
انا عايز اقول دلوقتي مبدئيا هنعالج الموقف ازاي تمام طب نقول نضرب مثل الأول المثل فيه علاج الربا الله سبحانه وتعالى لما جه حرم الربا حرم الربا على مراحل تمام كان الأول كان في واحد فاتح محل شغلته الربا فقط لا غير بيرابي يع- يعني يبيع فلوس أموال دراهم الألف بألف ومتين يعني شغلته عمله تمام.
عمل المحل أصلا الربا فال- فالربا كان يسمى جزء من التجارة مم.
الربا والبيع شيء نوع من انواع التجاره تمام.
فكان في ناس فاتحه محل الربا تمام.
لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا ما بداش كده على طول بتحريم الربا بدات الايات الله سبحانه وتعالى يذم السابقين انهم كانوا ياكلون الربا تمام واكلهم واخذهم الربا الله يحكي في القران واخذهم الربا وقد نهوا عنه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدا يقول لك لا طب احنا مش عايزين يا جماعه تاكلوا الربا ب- تاخدوا ربا بصوره بشعه اضعافا مضاعفه فقال الله في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه مم.
ثم بعد ذلك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اذا هناك تدرج في مراحل تحريم الربا احنا لو خدنا صيغة التدرج في اننا في الانتقال من حال الى حال هو واحد كان شغلته محله بيبيع ربا بس هيبدأ خفف شوية في الربا بدأ الرب- الله انكر الربا عليه ثم بعد ذلك بدأ يخفف بدأ ياخد آه، ربح بسيط مش اضعافا مضاعفه بعد كده حرم الله الربا فبدا يشوف وسيله ثانيه احنا عايزين نحط وسيله اللي هو ال- القمصان او التيشيرتات المكتوبه باللغه العربيه عايزين نحطها جنبا الى جنب بجوار التيشيرتات اللي مكتوب عليها باللغه الاجنبيه مع اختيار ال- الكلمات الاجنبيه القليله والمهذبه لما انا ابدا اختار ده واضع ده جنبا الى جنب ثانيا انا ابدا اعتز بلغتي ابدا اقول للناس يا جماعه انا عايز حض... انا إيه- الطفل النهارده بيفتح عينه بيلاقي كلمات مكتوبه بالانجليزيه كلم... كلمات ك- كثيره لغه النت صارت باللغه الانجليزيه وفتح عينه على مدارس اجنبيه آه. مدارس وحضانات اجنبيه آه.
نعم مدارس اجنبيه آه حاجات كتير في البيت تمام في في في امور كثيره اللبس لبس التيشيرت اللي عليه اللي على اخوه تمام.
اللي على فاحنا عايزين ن- ن- نخفف ده شويه عشان نحافظ على اللغه بتاعتنا تمام.
اللغه اللغه العربيه ما تندثرش اللغه العربيه فهو برضه مثلا احنا كشباب مسلمين لو عرفنا ان احنا كده الحضاره بتاعتنا بتندثر واللغه بتاعتنا بتندثر وبت... وما بن... مش هنعيرها مش هنحافظ عليها وعشان نحافظ عليها لازم نخلي الاطفال النشء الصغير ده هو يبدا ينظر لكل شيء يجد كلمات كثيره بالعربيه ونحاول نهذبها ونختار الخط زي ما بيقول ال font font يكون جميل او كويس تمام.
نحاول نختار كلمات ل- لمهذبه برضو جميله نقللها او نكثرها ن- نختار خامه جيده بحيث ان ايه ان ان احنا نعمل توازن ما بين الكل- الحاجات التيشيرتات اللي مكتوب عليها بالحاجات الانجليزيه والتيشيرتات اللي مكتوب عليها بالعربيه وتفوق فيها العربيه هنبدا يبدا السوق يمشي ناخذ جنبا شيء الى جنب وناخذ اتصال من اخونا ابو احمد من السعوديه السلام عليكم كويس آه، كويس السلام عليكم حيا الله بقى احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، استاذ ابو احمد راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم والله يا استاذ عمر ان انا في قمه في قمه الحزن والله اي نعم على الت... على التيشيرتات اللي حضرتك عرضتوها يا ريت تبنوا الموضوع ده والله بجد يا ريت استاذ عمر.
تعرضها مع حياة الشاشة الضيوف دلوقتي.
الكرام الاول والله اي نعم والله شيخنا على القلب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تمام وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع لان الموضوع مهم جدا جدا ربنا يجزاك خير ويا ريت تتبناه ويا ريت تعرض يا استاذ عمر ال- الترجمه بتاعت التيشيرتات دي والله لأن موجوده الشيء هي صعب ت- تعرض الان على الشاشه اخونا ابو يا احمد دلوقتي لو احد من ابنائك الان راح يشتري قمصان او تيشيرتات او الى غير ذلك آه، واشترى عبارات باللغه الاجنبيه مكتوبه على التيشيرت او على البنطلون هل تهتم إذا تعرف معناها
لازم اعرف معنى بعد اللي شفته ده لازم اعرف معناه لكن مسبقا هل كنت تهتم بذلك انا الاول مسبقا ما كنتش حاجه ان انا اشجع ان انا اشتري حاجه زي كده يا استاذ عمر والله تمام خالص صراحه يعني ولا عليها صور ولا عليها ك- كلمات لان انا كنت اعرف ان ممكن يكون عليها اي اسم آه، الحاد او اي اسم مش كويس إيه فكنت نعم.
اتجنبها لكن انا لأن بتكلم حتى كنت بتكلم يا ابو معرف احمد على على اولادك لان التيشيرتات دي منتشره اكثر في اوساط الشباب الصغار آه، هل لما بيروحوا يشتروا حاجه زي كده بت- بتهتم بمثل هذه الامور والله ما بي- هم بيهتموا حسب ما نشأوا يا استاذ عمر يعني تمام.
حسب تربيتهم اذا طلعوا بيلبسوا نفس الشيء ده بيلبسوه على طول إيه نعم.
لكن اذا كان في تحذير الولد بيطلع ما شاء الله عليه يعني تمام بارك الله فيك يا ابو احمد جزاكم الله خير على هذا جزاكم الله الاتصال خيرا ويا ريت يا استاذ عمر لو سمحت بالله تعرضوا للترجمه بتاعت الشيفتات دي يعني يا ريت تبنوها الله يجزاك حاضر خير.
باذن الله بارك الله فيك معنا اختنا الاء من نوفيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذه الاء راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم هو موضوع كويس جدا اي نعم
لأن أنا كان ليا واحدة صاحبتي كان كانت لابسة تيشيرت فلما شفنا الكلام ده بالإنجليزي فيعني خلينا ندرس اللغة الإنجليزية ترجمه والله يا أستاذ عمر يعني حضرتك هتصدم لو, لو عرفت اللي كان مكتوب عليه إيه ممكن تعرض لنا باب ان احنا نحذر ش- الناس ونوعيهم اللي كان مكتوب عليه عدو للرحمن محب للشيطان اعوذ بالله والله هذا كان مكتوب اي نعم يعني مش عارفة من ساعتها بقى وأنا يعني ما بحبش أشتري أي تيشيرتات مكتوب عليها بالإنجليزية اي نعم يعني التيشيرت اللي هو ال- ال- خا- سادة خالص هو ده الأفضل أفضل شيء تمام طب استاذه لا حضرتك شفت التيشيرتات اللي احنا آه، اللي هي مشروع الاخواننا في الجمعيه الشبابيه ده طبعا مشروع تطوعي ليس له دعوه بالتجاره ابدا آه، بنتكلم على التيشيرتات دي انت ايه رايك في الحاجات اللي مكتوب عليها هل شايفه ان اللغات ال- يعني الشكل اللي مكتوب على التيشيرت شكل معقد نوع الخط مثلا آه، تصميم هو هو كويس اي نعم
هو كويس إلى حد ما تمام لكن حضرتك شايف ان ممكن يكون فيه احسن اه هو بالنسبة للشباب الشباب عايز كده تمام لأن إحنا هم عايزين كده الغرب هو هو اللي عايز مننا كده اي نعم هم بيبصوا عشان كده بس تمام بارك الله فيك على الاتصال جزاكم الله خيرا تمام لكم مش حاجات فأنا رأيي إن إحنا آم، ال- نبدأ آه، بن- بنضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الجميل مشروع التيشيرت أو مشروع الكتابة باللغة العربية نعم حفاظا على اللغة تعزيزا للغتنا العربية آه، اعتزازا باللغه لان دي لغه القران واحنا لو اهملنا اللغه لغه القران آه، تقريبا النهارده لما تيجي مثلا تسال اي حد في معنى ايه او في كلمه من كلمات القران تجده لا يعرفها اي نعم ليه ايه السبب لان احنا بدانا نهمل لغتنا تمام احنا بدانا نتكلم بالانجليزيه انا انا لا انكر ان تتحدث بالانجليزيه او بالفرنسيه او باي لغه كانت تحدث كما شئت وتعلم ما شئت الاسلام لا ينكر ذلك مم.
يعني الاسلام لا ينكر ان تتعلم جميع اللغات تمام. ومن ولكن علم لغة قوم أم يشرف.
نع- نعم.
نعم.
نعم ولكن حافظ على لغتك لغتك تمام.
هي الاولى هي الاولى لغه القران هذا لغة العصور الحديث.
نحن لا نتعلم الأجنبية على حساب لغتنا الأصل لغة القرآن نعم.
اللغة العربية نعم يعني انا مثلا آه، و- وانا بت- بتحدث مع الشباب قبل البرنامج فبقول لهم احنا عايزين معنى لفظ آه، يساوي كلمه تيشيرت تمام كلمه عربيه لان احنا خلاص بدانا خ- اخ- يعني خلاص بدانا نتكلم باللغه الانجليزيه غزو بطريقه ثقافي.
اه اصبح غزو بصوره لا تتخيلها نعم.
عايزين كلمه بديله لكلمه تيشيرت كلمه تمام.
تيشيرت او سويت شيرت كلمه انجليزيه تمام.
لو اردنا ان ناتي ببديل فنقول مثلا فانيلا او قميص او حاجه زي كده ف- يعني ايه بتجد فيه آه، لبس عند الناس تمام.
وقد لا يقبلها الكثيرون فده حصل ع- بالنسبه لنا احنا غزو ثقافي والغزو الثقافي لما حصل عندنا فراغ فكري عندنا فراغ في الفكر الشباب ما عادش بيفكر الشباب عايز يقلد وبس تمام ويقلد تقليد اعمى آفة التقليد إلى أين توصلنا يا شيخ حجاج؟
آفة التقليد دي احنا لو نظرنا في في في في السابقين نجد أن القرآن استنكر التقليد تمام
على ايه على السابقين فما من نبي بعث يعني نبي بعث إلا وجد في قومه آفة التقليد اي نعم فعاب القرآن عليهم ذلك نجد مثلا هنبص نعمل يعني نتكلم آه، بالعاميه شويه معذره آه، سيدنا ابراهيم لما راح ليه اهله بيعبدوا الاصنام قال ما تعبدون انتوا بتعملوا ايه قالوا وجدنا اباءنا اي نعم لها عابدين طب قال لهم ايه لا انتم وابائكم مش تفكروا حد بس يعمل العقل ويشوف ان هذه الاصنام هل تنفع او تضر ابدا والله لا تنفع اعملوا عقلكم شغل عقلك مره واحده فكر يعني التقليد يا شيخ حاجات قد يوصلنا الى الكفر والى الشرك يوصل- بالله نعم.
نعم وجدنا على مثل هذه التيشيرتات عبارات نعم.
مسيئه للدين نعم مسيئة للشخص.
بمثل هذه الصيغه نعم اي نعم ناخد اتصال من الاستاذ عثمان من الاردن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله الاستاذ كيف عثمان حالك يا شيخ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله اللهم أستاذ صل على عثمان، سيدنا رأي محمد.
حضرتك في- والله انا مع راي الشيخ في ال- إيه.
الحاجه هذا انا مع راي الشيخ آه، يعني بالعربي احلى طبعا اي نعم بارك الله فيك ويعني الكلام والترجمات اللي انت جبت على التيشيرتات ديت والله العظيم يعني مناظر مؤسفه جدا يعني انا واحد من الناس بشتري بس ال- في ناس كتير ما بتقراش انجليزي تمام صحيح
طيب شو يعني شو وضعهم حلال حرام طب دول مش عارفين الترجمه مش عارفين ايش شو وضع يعني مش في رقابه ما ما هو يا استاذ عثمان حاجة يا اما ان عايز هو لما يشتري تيشيرت مكتوب عليه بالانجليزي يش- يشوف حد يترجم له المكتوب على التيشيرت يا اما يفضل إنه يشتريه ساده احسن ساده احسن اي نعم والله انا مع راي العربي لان برضه الهويه يعني يعتبر يعني شبه ضايعه تمام شكرا لك يا شيخ بارك الله فيك يا استاذ عثمان جزاكم الله السلام خير اي نعم التقليد يوصلنا الى الكفر في كثير من الاحيان يوصلنا الى الكفر كما فعل بالسابقين هو القران لما بيذكر لنا مواقف السابقين ما من نبي كل نبي يبعث قالوا ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون ربنا حتى يقول كده في سوره الزخرف كذلك ما ارسلنا من نبي من قبلك الا قالوا ان وجدنا اباءنا في قرية إلا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون كل الن- يعني كل الناس اللي هم كانوا آه، آه، صناديد الكفر واللي كانوا يقفون للأنبياء والرسل ندا بندا كانوا إيه آفتهم ومرضهم اللعين مرض ال نعم شيخ آه، حاجات برأيك لماذا أصبحنا الآن كشباب وكأمة عربية وأمة إسلامية إيه، نقتدي بالغرب وليست قدوتنا هم الصحابة والتابعين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قدوتنا الآن نحن نترقب كل ما يخرج من الغرب لنقلد هذا التقليد تقليدا أعمى
هو إحنا لا ننكر أن الغرب في تقدم نعم اقتصادي وثقافي وعسكري وليتنا يا شيخ حجاج نعم. يعني نسبين من هذا التقدم فقط نعم. لكن نحن ناخذ ناخذ من عندهم الطيب والمشين كما يقولون لا ناخذ الطيب نعم للأسف الشديد أننا لا نأخذ الطيب إيه نعم بل ناخذ منه المشين ناخذ السيء يعني نا- ناخذ ايه تشوف حضرتك تيجي تلاقي تجد فتاة مثلا ترتدي آه، تيشيرت او بادي ضيق شفاف ثياب ضيقة وشفافة ورقيقة آه، تظهر مفاتنها وتقليدا اعمال الغرب تمام تبرج وسفور تقليد اعمال الغرب تجد آه، كثير يعني لا ناخذ منهم الا المساوئ ما اخذنا منهم طب ما تجد في عندهم صدق في المواعيد الذي امر به الاسلام تمام
ليه ما قلدناهمش كان- ما كانش في تقليد ل- ل- لهذه الامور للاسف لا فلا ناخذ منهم كثير ه- هذه الامه او اصبح كثير من الشباب في الامه النهارده في ضياع بسبب التقليد الاعمى للغرب وياخذ منهم الأس- ال- الاشياء السيئه التي لا لا نقبلها كمسلمين او كعرب ولا يرضاها لنا آه، آه، اي احد نعم بارك الله فيك استاذ احمد من الجيزه السلام عليكم تحت بركاته اهلا مرحبا استاذ احمد راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم
وال... والله حضرتك انا راي حضرتك طبعا جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم في الشباب دوت بس حضرتك في حاجه ساعات اهم من ده كله ان لازم المحلات المصريه كلها ساعات تستقلب ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- العناوين بتاعتها من انجليزي الى مصري كمان يعني اللي قصدك اسماء اللافتات على المحل يعني حضرتك اسمها مصر كلها بتاعتك دلوقتي 99% كلها انجليزي فانا انا برضه ما اعرفش ايه الاسم بتاع المحل الانجليزي اصلا هيك برضه ما المشكله يا استاذ احمد ان هم حتى لما عربوا الاسماء اللافتات المحلات عملوها اسماء يعني زي ما بيقولوا اسماء اسماء روشه يعني شايف امبارح اسم محل اسمه ايه ده يعني تتخيل ان اسم المحل اسمه ايه ده يعني انا مش فاهم يعني يعني لو كان لو كان بيبقى عرض اجنبيه كانت افضل ما ما هو ده سعادتك ده ده ما هو ده سعادتك اتبنى اتبنى عليه بقى التيشيرتات التيشيرتات والحاجات دي كلها سعادتك المخفى شرعا اصلا يعني
ايه نعم طب جزاكم الله خيرا معنا استاذ اسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ اسلام راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم والله هو موضوع جميل جدا وخصوصا ان هو انتشر من الشباب كتير جدا تمام يعني انا حبيت اذكر موقف كان لسه واحد صاحبي بيحكوا لي من شويه فبيقول لي ان هو في جامعه يعني وكده مم.
فاحد الطلاب طالعين آه، بيكلم الدكتور وكده فالدكتور ده شاف جمله لفتت نظره باللغه الانجليزيه يعني فقال له انت عارف معنى المكتوب على التيشيرت بتاعك ايه؟ فقال له لا فخلى احد الطلاب اراها كده وترجمها له فمعنى الكلمه كانت شاب شاذ جنسي أعوذ بالله فالكلمه يعني لو هو يعرف معنى الكلمه دي اكيد عمره ما هيكتبها تمام طب يا استاذ اسلام حضرتك دلوقتي لما بتشتري تيشيرت ل- لنفسك او لاخوك او لاحد من اولادك هل تهتم بان انت تعرف ايه العبارات اللي مكتوبه على التيشيرت ولا لا؟
والله وانا ما بحبش اساسا يعني او مش ملبس التيشيرتات وكده بس اكيد طبعا لو اي حد هيشتري تيشيرت او هعرف حد بيشتري لحد تيشيرت او كده اكيد ابقى عارف على الاقل الح- الكلام اللي مكتوب على بيعبر عنه انا يعني فابقى عارف بيعبر عن ايه او مكتوب فيه ايه تمام طب برايك ايه هو الحل اللي ممكن يخلينا في يوم من الايام نجد جميع لافتات المحلات بلغه عربيه وتيشيرتاتنا ان كان ولا بد يكون مكتوب عليها يكون مكتوب عليها باللغه العربيه والله هو الحل ان ان احنا نجعل ثقافه عند الناس كلها ان يبقى في ثقافه ان ان الحاجه دي غلط او ان الحاجه دي او نعتز باللغه العربيه بتاعتنا او نعتز بالعربيه دي هتبقى فيها دي بدايه تغيير يعني الناس تعتز باللغه العربيه ومش التقليد بتاع اعمى الغرب اللي عشان كلام انجليزي او كلام روش او كده يبقى الكلام ده ولا منتشر او الكلام بالعربيه يبقى افضل طب نصيحتك لجميع التجار تقول لهم ايه؟
والله نصيحه لجماعه التجار ان هم يتقوا الله وكل تاجر طبعا يهمه ان هو يبيع او الحاجه اللي بتنباع عنده او الحاجه اللي ماشيه ولكن آه، يعني نصيحتي ليه ان هو لو حاجه مشروع مثلا زي الاساتذه الافاضل اللي مع حضرتك عاملينه كده هيبقى مشروع زي ده لو بداوا مثلا يعرضوه على الاقل يعني انا سمعت راي احد الاساتذه الافاضل قدم حضرتك دلوقتي بيقول ان انا ما احبش اعرض مثلا او اجيب الحاجه اللي عندي الحاجه ديت موجوده عندي لانها مش هتمشي هو لو تمام.
عرضها في وسط الحاجه او مع الحاجات ديت اكيد شباب كتير جدا هيبقى من باب التغيير او من باب ان صحيح هو عايز هو يعمل حاجة جديدة المشكله أو كده.
المشكله ان هم خايفين حتى ياخدوا التجربه ما هو لو خد التجربه هيبقى هي- حتى لو يجرب بس مجرد حاجه بسيطه مش لازم كميات كتير يعني إيه نعم.
كميات بسيطه فت- هتفتح الطريق الشباب يشوفوا حتى هو صحيح.
بيشتري في المحل هيشوف انواع من ده ومن ده بارك الله فيك على اتصال حلقه اليوم بارك الله فيك معنا اختنا اسماء من حلوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واستاذه اسماء راي حضرتك موضوع حلقه اليوم آه والله يا استاذ عمر آه، انا عاوز اقول على حاجه ربنا اتفضل.
قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اي صدقت.
تاجر خايف من كده اتق الله وربنا هيرزقك من غير ما تحس نعم.
دي حاجه الحاجه الثانيه بالنسبه لبناتنا المسلمين عيب قوي لما بنتي تمشي اصلا في, في الشارع بتيشيرت فضلا عن ان هو مكتوب عليه بالانجليزي ولا صحيح صدقت بالعربي.
صدقت فالمفروض البنت تو- ديننا دين حياء ودين كرامه ديننا صحيح.
عطانا الحياء واحنا اللي ب- يعني لكن يا استاذ اسماء احنا عايزين نقول على الشق الثاني ان طبعا احنا لا نبيح ابدا ولا الانسان لا يبيح يعني البنت تاخد التيشيرت او البودي او الى غير ذلك لكن ممكن تلبس التيشيرت ده في البيت وتلبس تيشيرتات مكتوب عليها عبارات اجنبيه حتى ما تعرفش معناها وللاسف ده موجود حتى في اوساط المتدينين اه لا الاولى ان انا اعرف آه، بصرف النظر بقى ماليش دعوه بقى عشان هقعد ادور واقول ده ترجمته ايه ومش ترجمته ايه نعم.
آه، اعتبر نفسي ان انا ما بعرفش اترجم ولا حاجه اروح احسن على الحاجه اللي هي آه، محتشمه حتى لو جوه البيت آه، حاجات بالعربي او حاجات ساده والله تمام.
بيبقى شكلها جميل تمام بارك الله فيك يا استاذ اسماء جزاكم الله خيرا معنا محمد من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله استاذ عمر اهلا ومرحبا استاذ محمد راي حضرتك في موضوع الحلقه والله حضرتك جبت برنامج ممتاز والله ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يعزك حضرتك هو بالنسبه لموضوع التيشيرتات هي- يعني انتوا كاتبينها بالعربي بالعربي يعني العربي ليه كذا شكل للاشكال يعني مثلا كلمه لا اله الا الله بنشوفها على بعض السيارات مثلا لا اله الا الله متداخله كده اشكال لا بتبقى لا- لكن كويسة لكن يا استاذ محمد عايز اقول لحضرتك ان هذا غير جائز على الملابس اللي انت هتخش بيه الحمام لوطه ميه لا ما انا مش بنتكلم انا مش بتكلم على نعم.
كلمه إيه لا نعم.
اله الا الله تمام.
انا بتكلم على الشكل ال- ال- ال- هي- خطوط تقصد الخطوط نفسها اه يعني مثلا لو كلمه تمام.
مثلا زي ما حضراتكم كاتبينها بالعربي احسن تبقى متداخله او بشكل تاني مثلا اي نعم طيب جميل مقترح للاستاذ محمد ان شاء الله ينفذه باذن الله لكن قول لي يا استاذ محمد حضرتك هل تهتم بقراءه التيشيرتات اللي عند ابنائك او اخوانك او اللي انت بتشتريها بنفسك لا يا استاذ عمر ما كانش بيحصل صراحه بس الحمد لله ان احنا بطلت ان انا بطلت التيشيرتات عامه يعني تمام بارك الله فيك جزاكم الله خيرا وفيك يا بارك السلام احسن الله عليكم اليك آه، استاذ محمد طيب ناخد اتصال اخونا عزيز السلام عليكم
السلام أستاذ عزيز من عليكم المغرب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وفيرته اهلا ومرحبا بك أخي عمر لباس
اي نعم تحياتي اسمعك إخواني الشباب
اتفضل
الله يخليك آه، بغيت آه، مشاركة معكم آه، نحن نلاحظ هذه الظاهرة كثيرا آه، في المغرب مهم.
كثيرا كثيرا آه، الأقمصة مكتوب عليها عبارات غير مفهومة غير مفهومة أبدا آه، للفتيات للرجال للرجال شياب شياب مي- آه، نحن نعيش هذه الظاهرة كثيرا فهذه البرامج نحتاج إليها كثيرا خصوصا في هذا المجلس نريد أن تناقشوا بطريقة أكثر أكثر لتوضيح الناس إيه هناك نعم.
الناس لا أستاذ- استاذ لا عزيز يفهمون.
استاذ عزيز برايك ما هو الحل
الحل آه، تكثيف مثل هذه البرامج إيه نعم.
تكثيف من هذه البرامج بكل لغات أظن بكل لغات مترجمة بالأنجليزية بالفرنسية أحسن إيه نعم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم استاذ عزيز، جزاكم الله خيرا معنا ايضا آه، طه آه، طه من دمياط السلام عليكم
السلام عليكم استاذ طه السلام عليكم كلام على الله جاي آه، رايح حضرتك موضوع حلقه اليوم سريعا لا البرنامج بتاعك ممتع مدهش احسن الله اليك بارك الله فيك صراحه الله يخليك بس آه، اطلب منك طلب اتفضل حضرتك عايزك تدعي لي
يكون باذن الله دعاء حاصل ما بدون باذن الله تعالى احسن الله اليك آه، استاذ محمد آه، حضرتك آه، يعني من خلال اتصالات ومن خلال كلام الشاب آه، هل عندك من اضافه؟
انا عايز اقول بس ان ال- يعني يعني أنا يمكن سؤالي عشان يكون ادق ايه اللي انت شايفه في التيشيرتات الاجنبي يميز عن هذه التيشيرتات المكتوب باللغه العربيه؟
آه، اكيد ال ال رقم واحد آه، ال- ال- التصميمات الالوان ال- المختلفه الت- ال- ال- التشكيلات زي ما ال- حتى ال- الساده ال- المتصلين قالوا آه، انا بس عايز اقول آه، زي ما كنا يعني زي ما في اقتراحات آه، وزي ما شيخنا قال ان احنا عايزين بس ان السوق نفسه يسمح بهذا الامر يعني لو في حد يتبنى هذا المشروع و و وينزل بيه لل للسوق عايزين كمان التجار ان هم يسمحوا ولو حتى ان الحاجه دي تعرض عندهم تمام يعني احنا بنقول ان الاستاذ محمد عرض الفكره مش لازم يكون الفكره بتاعته ان هو المشروع اللي عنده هو اللي هو اللي التجار ينفذوه انتوا عرفتوا الفكره ايه المانع انتوا تنفذوها فعلا يعني تجيبوا فانيلات تجيبوها من المصانع وتكتبوا عليها باللغه العربيه بالتصميم اللي انتوا عايزينها بالظبط صح ولا لا بالظبط احنا يعني يعني كل ما ما الفكره دي تؤخذ وكل ما انها آه، يعني نلاقيها حد تاني بيتبناها ويبتدي ان هو آه، ي- ي- يشتغل عليها ده هي هيفرحنا اكتر احنا م- يعني في الاخر بقول احنا مش تجار بضائع ولكن احنا تجار افكار يعني ف- إيه نعم.
فالفكره لو عند حد وهياخدها اكتر من واحد ده هي هيفرحنا و... و... وساعتها هتبقى هي هو ده النجاح يعني لينا تمام. آه، لكن في المر... في المرحله القادمه هل عندكم عبارات جديده تحبوا تضيفوها او تصاميم ثانيه تكون افضل من التصاميم الموجوده حاليا ان شاء الله باذن الله ده ده باذن الله هيكون موجود في خلال ال- يعني يمكن الموسم اللي جاي بقى بلغه السوق يعني موسم يعني.
موسم الصيف اللي جاي ان شاء الله في حاجات نازله هو احنا بنمشي برضو بخطوات آه، آه، يعني مش سريعه شويه لان زي ما قلت لحضرتك احنا التمويل بتاعنا تمويل ذاتي تمام.
مش مش حاجه فبنحاول بقدر الامكان يعني بارك الله فيك شيخ حاجة انا عايز اقول ان ليست هذه الفكره هي الفكره الاولى من نوعها يعني انا شفت كتير من دول آه، غربيه وايضا من دول عر- عربيه عملوا نفس هذا المشروع لكن عملوه للاسف وقعوا في خطا مشين جدا وهو كتابه احاديث على التيشيرت او ايات قرانيه او عبارات من احاديث او لا اله الا الله محمد رسول الله الى غير ذلك تقول ايه هذا لا يجوز شرعا طبعا بالنسبه إيه لنا نعم.
احنا كعرب هم بالنسبة لنا كمسلمين.
اه ك- كمسلمين نعم. نعم لا يجوز شرعا لان طبعا احنا زي ما حضرتك تفضلت وبلغت الاخ المتصل ان ممكن حد بيدخل بيها دورات المياه فلا يجوز ان انا نعم. ادخل بالمصحف حفاظا على طهاره المصحف والكلمات المكتوبه نعم فده لا لا يجوز شرعا ان انا اكتب حاجه حديث او ايه او لفظ الجلاله على تيشيرت او على قميص او على اي شيء من من هذه الامور نعم طب آه، شيخ حجاج بماذا نرد على هؤلاء الذين يدعون ان ديننا الحنيف دين متقوقع لا يقبل حضاره الاخرين
لا طبعا ديننا آه، يقبل لا ينكر اي حضاره نعم
ايا كانت الفكره من أج- اجنبيه او عربيه او غير ذلك لا ينكر اي حضاره نعم بل لكن- يقبل الحضارات لكن بضوابط؟
ويتفاعل مع الحضارات نعم.
لكن بضوابط وشروط وقيود نعم ان توافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى وسلم.
نعم. هل هذه الحضارة توافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها ما ينفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آه، الذي رواه الترمذي لا تكونوا إمعة إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أساءنا الإنسان لا يكون إمعة بل يفكر بعقله الإسلام دعا إلى أن الإنسان أن يفكر بعقله في كل الأمور وفي كل جوانب حياته فكر بعقلك في كل شيء فكر بعقلك حتى لو انت بت- بتتلقى التوحيد والعقيده برضه فكر بالعقل وان كان الاسلام ليس دين عقل اه وان كان الاسلام ليس دين عقل نعم يعني- ليس بدين عقل أيوة.
لكن تفكر بعقلك في الامور نعم نعم آه، اذا كان اذا كنت تظن ولكن كل الامور لو انت فكرت بالعقل ستجد ال- يعني في العلم يدعو الى الاسلام نعم بالعقل تجده يدعو الى الاسلام لما سئلت الاعربيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني النقطه اللي عايز اوضحها يا شيخ حجاج ان احنا لو في حاجات كتير من الامور الشرعيه والاحكام الشرعيه لو اخذناها بالعقل وخالفت هوانا انا بس عشان آه.
نكون لا يتلبس على الاخرين سيدي اه نعم. سيدي انا آه، يعني اقصد آه، امور شرعيه هذا آه، يعني هذه امور من الله عز وجل اي نعم واخد بالك فرائض ان الانسان عليه حقوق حق بينه وبين الله حق بينه وبين نفسه حق بينه وبين العباد مم.
لو احنا نظرنا في الحق الذي بينك وبين العباد طب ناخد على هذا الاتصال معنا وائل من دبي السلام عليكم استاذ وائل
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ وائل راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم تقول ايه
طبعا الفكره الفكره جميله جدا بس مم.
انا ليا يعني تعقيب بسيط جدا على الاخوه اللي هم اصحاب محلات الملابس اللي هم بيقولوا ان هم لو حطوا التيشيرتات دي مش هتتباع انا هضرب لحضرتك مثل صغير قوي خلي حد من المشاهير النهارده يلبس تيشيرت مكتوب عليه بالعربي احلى بكره مهم.
الصبح هتلاقي مصر كلها لابسه التيشيرت ده.
لا وانا اقول لك مثال بسيط ل- ل- لابو تريكه لما عمل على التيشيرت عاطفه مع غزه التيشيرت انتشر جدا
ايوه إيه نعم.
احنا عندنا هنا في الامارات آه، آه، اغلب الناس او اغلب الشباب بيلبسوا التيشيرتات مكتوب عليها بالعربي بحبك يا امارات آه، آه، وطني آه، حاجات جميله ولفتات حلوه وبعدين المصريين لما حصل الموضوع بتاع م- ماتشات الكوره بتاعت آه، منتخب مصر كل الناس كانت لابسه التيشيرتات مكتوب عليها بالعربي طب يا استاذ وائل برأي حضرتك ما هو الحل ونصيحه لتجار المسلمين تقول لهم ايه
والله حضرتك انا بقول لحضرتك زي ما زي ما قلت لحضرتك في الاول لو هم بالفعل حد من الناس المشاهير دول لعيبه الكوره او المغنيين او الناس اللي الشباب بيحتاجوا بيهم يعني وبيشوفهم لا احنا دلوقتي يا استاذ وائل بنتكلم في التقليد لا انا عايز حل عايز حل حل شرعي نعم حل ش- حل شرعي ان هم يعرضوا يعني يقبل ان هو يعرض جميل ان هو يقبل يعرض ال- المنتج دوت ولو بشكل بسيط في جزء صغير من المحل بتاعه تمام okay مش هيسبب له اي خساره وبالعكس هيتباع يعني الناس هتيجي وهتشوفوا حاجه جديده ومكتوب عليها عباره حلوه وبطريقه ظريفه و- وممكن تصديقا لكلام حضرتك ان الاعلام يكون له دور يعني لو بلاش الشباب ايه نعم بارك الله فيك جزاكم الله خيرا معنا نهله من الشرقيه السلام عليكم استاذه نهله السلام عليكم نهله معنا ولا خلاص السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته رايك في موضوع بارك حلقه الله اليوم فيكم. ما شاء الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم اللهم امين حقيقة والله يا أستاذ عمر دائما تسعدنا بحلقاتك احسن الله اليك وكما قلت قبل ذلك ينبغي أن نعتز بلغتنا العربية فما هو المانع وأن نرفع شعار لغتنا وننشر ألفاظها وأسي- وأساليبها الطيبة الجميلة وأريد أن أوجه رسالة لأصحاب المشاريع والمحلات التجارية الذين يطلقون على سلعهم ومحلاتهم أسماء غير عربية كسوبر ماركت وغيرها أقول ما هو الغرض من هذه الأسماء هل تظنون أن بهذا يجلب الناس إليكم أم أن هذا نوع من التقدم والرقي فلنفتخر بلغتنا العربية فهي أولى بنا ونحن أولى بها وأسأل الله أن نديم عليكم التوفيق والقبول والسلام عليكم ورحمة الله احسنت يا نهله جزاكم الله خيرا معنا ندى من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حيا الله ندى الله يسلمك رايك في موضوع حلقه اليوم استاذه ندى أول شيء خليني أقول لك إنك أنت دائما بسم الله عليك يعني آه حلقاتك دائما جميلة وأنت دائما الأروع وضيوفك كمان بارك الله فيك آه هذا واحد الشيء الثاني آم، هذا الموضوع هو فعلا منتشر حتى عندنا في السعودية يعني أنا في الجامعة وأنا أمشي برا لاحظت إنه في آه واحدة من صحباتي يعني آه في ظهرها في كتابات كانت آه بال English فهذا هو تخصصي فلما قريتها كان مكتوب عليها street boy بمعنى street boy أولاد شوارع يعني نعم استاذ بالله نعم آه، فهي كانت شعرتها هي بتقول أنا ماني عارفة إيش معناها فأنا هي كانت حروف متفرقة فما لفت انتباهي إنه أنا أقرأ إيش اللي عليها فهي صارت شائعة منتشرة بس أحس إنه كمان يعني في نقطة يعني أنتم يمكن نبهتوا عليها أو يمكن ما نبهتوا بس أنا سمعت ما أدري تفضل إنه حتى حكاية مو بس العبارات أحيانا حتى الصور يعني في مغنيين في زي مثلا تامر حسني هذا البنات يشيلوه في الجامعة كثير اي نعم حتى في السعوديه أسماء كثيرة وأشكال كثير لا حول في ولا قوة إلا أسماء بالله.
كلها التيشيرتات بشكل يعني مرة ملفت يعني اي نعم طب برايك ما هو الحل يا استاذه ندى
الحل يا أستاذ عمر هو يمكن شيء واحد اللي هو مثلا إنه التوعية اي نعم آه، الفكر يعرف إن مثلا الشخص مثلا بلبس هذه الصورة ليه؟ ب- بحملها مثلا باعتبار اي مثلا يعني اي ممثل اي مغني بلبسها ايش قصدي مثلا ايش قصدي من هذا الشيء انا اخجل يعني كوني انسانه مسلمه كوني متدينه بعيدا عن هذا الشيء مجتمعات محافظه يعني اشيل آه، هذه المناظر ما ادري آه، فضلا يعني عن انه بعض الكلمات او الجمل اللي ترجمتها توحي بشيء يعني الله المستعان مثل هذه الجمل وغيرها اي نعم فهذا هو الحل يمكن هو الوعي احسن الله اليك بارك الله فيك على تتصل لي شكرا يا وغير كذا ممكن اقول شيء اتفضلي آه، أنا مستعدة وهذا هو سبب اتصالي إنه لو في شركة مثلا زي الشركات اللي هم بيتكلموا عنها لكنها تحتاج دعم مادي أنا ما عندي أي مشكلة أنا ومجموعة من صاحباتي اللي هم جالسين الحين أستاذ عمر بنشوف برنامجكم إن إحنا نتبرع لهذه المؤسسة اللي هي آه، تبغى مثلا إنه العبارات أو شيء تكون باللغة العربية أو تكون مثلا محاربة لهذه الشعارات والله والله شيء جميل جدا اتركي لي بس رقم حضرتك في الكنترول بارك الله فيك جزاكم الله خيرا آه عمر آه، احيانا كتير من الشباب بيلبسوا تيشيرتات مرسوم عليها جمجمه آه مرسوم عليها اعزكم الله حذاء آه مرسوم عليها حاجات غريبه جدا آه تعرف حاجات ممكن ترمز لايه أو ليه الشباب بيقبلوا عليها يعني هم بيجبروا عليها طبعا لان مش موجود غيرها دلوقتي يعني مثلا بيجي لي المحل مش موجود غيرها دلوقتي لا موجود يعني لا موجود عبارات مثلا الواحدة من غير مثلا جمجمة من غير رسمة ممثل رسمة مغني هو بيطلبها بقى عشان يبقى شاذ بقى في وسط اصحابه وكده ويبقى باين ان هو عليه جمجمه عليه عايز يقول آه، مميز بقى اه عليه صوره مثلا آه.
عشان يبقى مميز في وسط اصحابه اه مش اه تمام طب هل تجد عليها اقبال اكتر طبعاً.
بالصور اللي هي بالصور مش بالعبارات عارف. اه تمام لان طبعا في فئه اللي هي بتطلب سيره الساده وكده تمام ايه الاكتر اللي بيطلبوا الساده ولا اللي بيطلبوا الحاجات زي دي لا طبعا اللي هو الشباب بقى اللي بيحب الحاجات اللي الرسومات طيب انت في بعد ما عرضنا هذه الحلقه هل عندك استعداد انت تخوض تجربه عرض مثل هذه الاشياء في المحل
يعني ماشي مفيش مانع بس لا مش عايز احراج انا عايز بصراحه
هي هتبقى صعبه شويه ان هي تتباع يعني تمام.
يعني ممكن بعد فتره تمام قدامها مده شويه يعني طب المده دي مين اللي هيحددها يا عمر على ما الشباب بقى ياخدوا على الحاجات دي وكده تمام طب هو هياخدوا على الحاجه ازاي لو غير اللي انتوا لما تعرضوها الاول في السوق لما تعرضوها يبداوا ياخدوا عليها ما هو الحلول بقى تيجي من هنا بقى اه ان مثلا يكون في رقابه مثلا على الجمارك والحاجات اللي جايه من بره تمام يكون مثلا واحد خريج مثلا ألسن خريج مثلا لغات اه ي- يقوم مثلا يفرز الحاجات بمناسبة, بمناسبة كلامك اللي هو الحاجات اللي الرقابة جاية من بره احنا بنشيد بدور الحكومة المصرية في بعض الحاجات اللي جات لنا عن طريق آه، جات لنا من موانئ خارجية عن طريق اسكندرية كان أحذية مكتوب عليها عبارات مسيئة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل وحقيقة الحكومة كانت لها موقف صارم جدا وأعلن ذلك عبر وسائل الإعلام آه، ده تصديقا لكلامك يعني يعني لازم يكون في مثلا جهه تفرز الحاجات اللي هي مكتوب عليها تمام.
مثلا كلمات مش كويسه او كده جميل طيب عايز أقول لك إيه هو الحل ما هو ده ده حل من الحلول هو ادينا حل تاني آه تاني حل طبعا ان واحد مشهور مثلا مثلا عمرو دياب مثلا لا لا عايزين الله يهديك عايزين حد من المشاهير من مشايخنا الافاضل من كبار المثقفين من كبار الاعلاميين نعم هي صعبه شويه الصراحه بارك يعني الله واحد فيك.
من ال- من لا لا لا اللي هي- ممكن لا ممكن ممكن قوي ممكن ناخد آه، اخونا محمد الحل يا محمد
بالنسبة لي أنا حضرتك زمان مثلا عندي بت- بتحوز الحاجة اللي هي الهادية السادة خالص يعني آه، يعني عايزين مثلا حاجة تكون برضو قيمة وتكون شكلها جميل يعني مش مش لازم الصور يعني بس في برضو بعض الشباب اللي هم لسه سنهم برضو صغير بيحتاجوا برضو اللي هي الصور والكلام ده كله والكلمات اللي هي باللغة ودي الأجنبية.
يمكن هناخد في موضوع الصور ده حكمها مع شيخنا ان شاء الله عماد الحل ايه عشان ننشر هذه التوعية بين الناس هو حضرتك اول حاجه بالنسبه مثلا بالنسبه ليا وبالنسبه لبعض الشباب شفتهم كتير مم.
انا لما بحب البس تيشيرت بح- بحب البس تيشيرت محدش يشوفه ما يشوفش حد لابسه تمام.
حضرتك لازم اكون انا مختار الناس ليه؟
انا ما بحبش البس حاجه حد لابسها اول حاجه ثاني حاجه انا شخصيا ما عنديش مانع لو اديت التيشيرت ده هديه البسه وتبقى انت لابس تيشيرت زيه بقى.
لا انا انا ده ده هي شخصيه بقى في الواحد يعني إيه نعم.
انا ما بحبش البس حاجه عايز يبقى مميز وفريد يعني لا بس بالصح طبعا مش بالغلط تمام.
أول- اول ده اول حاجه تاني حاجه موضوع ال- ال- التوعيه يعني نعمل ايه اول حاجه الموضه يعني مثلا أنا بدور إن- عايز البس حاجه السنه دي تمام مش هدور على الحاجه بتاعت السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها تمام.
عايز البس الموضه فلو احنا مثلا اقترحنا ان احنا مثلا ننزل تيشيرت بالعربي احسن ده موضه في السوق الناس هتلبسه عشان موضه ادي ادي حل من الحلول تمام بدل مثلا ما ن- هو برضه ح- حل من الحلول جميل جدا لان الكل بيشوف الموضه ايه وبيروح لها بس برضو الاكتر ان احنا ال- يعني الناس اللي ايه بالنسبه للشباب كلهم اللي هم ال- اللي قدامهم حاجه عاليه الحاجه تمام.
العاليه لعيبه الكوره والممثلين طب انت بصراحه بصراحه كده يا عماد التيشيرت انا شايفه مثلا على السمحان بالعربي احلى هل شايف انه في شياكه ولا شايف ان في يعني هو شيك وكل حاجه بس الموضوع كله ان مثلا الماركات الاجنبيه يعني بتنوع في تيشيرت بالياقه في تيشيرت سبعه في ما تيشيرت قلناش حاجه لكن انت آه.
لو تش- لو هتلبس كده كده تيشيرت زي ده آه.
ممكن تلبسه بالعباره المكتوب عليها دي يعني ولا شايف ان ممكن يكون فيه اشيك انت ما تحبش تلبس هو حاجه زي على كده العموم يعني لو, لو ممكن مثلا ممكن انا احب مثلا البس بالياقه ممكن البس بسبعه تمام.
فهم لو وفروا ده كله وفروا ده كله ممكن آه، حاجه تعجبني فيها تمام.
فاهم حاجه آه، التنوع يعني تمام اهم حاجه ان هم يت- التنوع في اللبس آه، محمود آه، رايك والحل آه، والله رأيي آه، آه، إن ال- هي- هي تسويقها هيبقى جميل في في الوطن العربي وفي مصر بالذات بس آه، آه، لو دعمناها بكلمات جميلة يعني أنا عجباني كلمة ال- البركة بالشباب اه جميل كلمة جميلة جدا وقوية جدا آه، لو لو اديناها كلمات يعني كمان- ممكن ناخد عبارات اقرب للشباب اه, آه قصدك؟
كلمات انتماء مثلا آه، آه. كلمات آه، ترفع الروح المعنويه للشباب جميل كده بس تمام.
تمام. مش معنى كده بس ان احنا نعتمد على كده بس تمام.
تمام. احنا برضه عايزين مصممين مثلا من ضمن الشباب من داخل الشباب أها.
مش مصممين بقى من زمان مثلا عايزين أيوة، أيوة.
مصممين من ضمن الشباب يشوفوا مثلا ايه محتاجين التصميم مثلا ت- تصميم هادي simple بسيط كده آه.
آه مش مش اي كتاب عربي وخلاص وتتحط احسن الله اليك محمود جزاكم الله خير الله يخليك.
آه، شيخ حجاج آه، برضه من ضمن الحاجات المنتشره الان في الاسواق اللي هي التيشيرتات اللي مرسوم عليها صور اما ممثلين او صور كرتونيه آه، جواز ذلك يعني م- مدى حكم ذلك في الشرع يعني والله هو في كراهه في التصوير اي نعم كراهه التصوير وظهور هذه الامور لكن انا عايز اقول حاجه للشباب هما بيتكلموا النهارده في ان الكلمات وعايزين نغير الكلمات اذا كنت انت كشاب اي بعض من الشباب مش مقصود دول اذا كنت انت كشاب بترتدي تيشيرت وعليه كلمات انجليزيه لا تعي معناها اشمعنى النهارده جاي ت- يعني انت في الاصل لا تعي معنى هذه الكلمات فاذا اشمعنى عايز تغيير العبارات الموجوده على التيشيرت العربيه دي حاجة لكن احنا نغير ونغير الخط ونغير بس بس انا بتكلم يعني للناس أنا احنا بنعتبرها دعوة عامة طبعا تمام.
آه، آه، ودي فكرة جميلة وانا عجباني فكرة الاستاذ محمد يعني فكرة جميلة جدا وممتازة وبن ويا ريت كل المصانع اللي بتعمل مثلا حاجات موديلات حلوه وحديثه وبتاعه الموضه بتاعه السنه دي زي الشباب ما هم عايزين وكل حاجه يبدا ي- يلغي الكلمات ال- الاجنبيه ويحط تمام.
كلمات عربيه آه، يتخير هو الفاظ كده جميله مهذبه زي ما جميل.
قلنا ما فيش مشكله وترشيحات الشباب زي آه.
اللي عملها اخونا الاستاذ محمد شكري آه، استاذ جميل.
محمد آه، املكم آه، للمشروع ده وللفكره دي آه، قول لي آه، مدى طموحاتكم ايه والله آه، هي ال- الطموحات آه، ان شاء الله يعني ليس لها حدود يعني ان شاء الله
نسال الله عز وجل ان هي في يوم من الايام يكون آه، ده مشروع كبير مهم.
آه، موجود آه، يعني يعني كمشروع عنده خطوط انتاج وعنده حاجات كتيره يقدر ان هو يطلع بيها وبالاشكال المختلفه والمتنوع- والمتنوعه والتصاميم المختلفه اللي الشباب بيقولوا عليها آه، اكتر من مجرد ان هو يكون مشروع آه، برضو نفسي ان ربنا يبارك كده ويكون آه، يعني يجد اثره عند الناس عند الناس زي ما شيخنا بيقول آه، عند عند اصحاب المصانع عند اصحاب ال- ال- اللي هم في ايديهم اصلا القدره على تغيير ال- الحاجه اللي مكتوبه على التيشيرتات او على الملابس بصوره عامه آه، ان هو يجد ان فعلا آه، آه، يعني النهارده معظم الناس المتصله كانوا بي بي آه، ب- آه، عندهم فكره ايجابيه عن ال- عن المشروع تمام.
فده معناه ان إن السوق يقدر ي- يستوعب هذا الامر مم.
آه، مش هنقول بصفه ب- ب- يعني ب- بصوره 100% انما على الاقل في آه، نسبه كبيره تقدر ان هي تستوعبه فنفسي ان احنا امشي كده في الشارع الاقي كل الناس ال- الحاجات اللي هي لابساها بتعبر عن الهويه ال- ال- الاسلاميه آه، نعم.
آه، العربيه بتعبر عن هويتنا مش لازم ان احنا زي ما بنقول زي ما الشيخ كان بيقول آه، كل حاجه نبقى بنقلد الغرب فيها وبناخدها من بره وبنستنى بس ان هي تجيلنا من بره ونشوف الموضه جايه عامله ازاي لا خلينا على الاقل نعمل موضتنا لو هن... لو لو, واحنا لو عايزين يجوز هذا آه، الامر يعني.
كمان نغير مصطلح يا شباب آه، هويتنا العربيه عايزين نقول هويتنا الاسلاميه نعم.
لان الاسلاميه شامله العرب والعجم وعشان اول ما يكونش فيه قوميه آه، طيب نصيحتك إيه لاولياء الامور
اولياء الامور عليهم آه، آه، عبء كبير وللاسف ان هم ما بياخدوش بالهم منه يعني خاصه ان في كتير من اولياء الامور اصلا ما بيعرفش يقرا انجليزي ما بيعرفش أو يقرا ما بيعرفش انجليزي يترجم حتى يعني ده حقيقي آه. ما بيعرفش يقرا آه انجليزي يحاول بقدر الامكان ان هو يشوف هيلاقي حد عنده في العيله هيلاقي حد آه عنده يقدر ان هو آه يعمل يعني آه قبل ما رقابه يروح على قبل ما يروح يشتري لازم لما يشتري التيشيرت ده والقميص ده يعرف ايه المكتوب عليه بالظبط بالظبط.
عشان خاطر آه، إيه؟
بالظبط كده لازم ان هو يكون عارفه تمام.
ولازم يكون عارف العبارات دي معناها ايه والا انه يكون آه، بي- بيساعد ابنه على انه يعني ياخد آه، يفهم الجميع طيب.
يعني كثير من التجار يا استاذ محمد بيشتري الحاجات دي عشان خاطر ان هي ماركات واساسا كثير من التجار برضو ما يعرفش هو مكتوب ايه على ال- على التيشيرت ما يعرفش معناها اصلا ايه يعني تقول له ايه قبل ما يشتري لا هو ال- التجار كمان لازم إن- إن- يعني هو كمان عليه عبء آه، كبير آه، لازم انه يكون عارف ال- هو فرح ملوش عذر في هذا الامر لانه كمان مش بي مش مش بياخد هو الاسم بس ده بياخد اسمه واسم غيره كمان يعني هو بي بي بي نعم.
بينشر هذا الامر ل- لغيره فلازم ان هو يكون عنده حد على الاقل في المحل برضه نفس الكلام يكون يفهم عنده في حد الكلام ده يفهم في ويفهم الكلام في الكلام يشوف بره.
الحاجه دي لما وعلى فكره في ناس والله يعني الخير فيه وفي امتي يعني آه، في ناس لما نبهناهم اصحاب محلات ونبهناها ان الحاجه دي مكتوب عليها حاجه يعني آه، آه، بتنافي العقيده وبتنافي التوحيد آه، والله اسرع انه يشيلها ويقول لا انا ما كنتش اعرف ممكن و- دي دعوه من برنامجنا مع الشباب ان احنا عايزين كل التجار يا جماعه ان هو في ايد واحده في ان احنا نساهم في تعزيز هذا المشروع في تعزيز آه، لغتنا العربيه ايه المانع ان كل تاجر النهارده يعرف الفكره دي انه يتجه لاقرب مصنع لانشاء آه، افضل خامات موجوده في السوق مكتوب عليها عبارات باللغه العربيه او حتى بالانجليزيه ان كان ولا بد إن كان ده هو اللي ماشي في السوق لكن حاجات لا تسيء الى الى السوق الاسلامي بالعكس حاجات ممكن يكون فيها دعوه وهو ماشي في الشارع اليس كذلك ده هو ده المطلوب طيب يعني.
بارك الله فيك شيخ حجاج تقول ايه للتجار
انا قبل التجار المصنع نفسه نعم. احنا عشان خاطر نعمل حاجه زي كده عايزين نتقن العمل فيها تمام نجيب اعلى جوده عشان خاطر ما نقولش مثلا ده بالنسبه لنا اللي هنعمل التيشيرت اللي هي من- بالنوع ده يعني اه اللي, اللي هيصنع تمام، الحاجه آه.
دي انا يعني تمام.
ايا كان أياً الشخص كان.
اللي هيصنع الحاجه دي يعمل يجيب اعلى جوده تمام عشان خاطر برضه ما يلجاش الشاب مثلا في ممكن قد منتجة شاب يبحث عن الجوده مم.
فلما يجي يبحث عن حاجه جودتها عاليه شويه فيبدا يرجع تاني للحاجات اللي مكتوبه باللغه الانجليزيه فانا بض- بقول يعني آه، آه، عايزين اعلى جوده من باب اتقان العمل أها.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه آه، الحاجه الثانيه بالنسبه للتاجر اللي هو بيبيع آه، انت طبعا دي امانه هتبيع شيء هتشيل اسم اللي هيلبس مثلا عفوا اللي هيلبس تيشيرت مثلا عليه مشرك او كافر او ملحد او طفل للبيع او ال- الحاجات اللي حضرتك يعني شفناها دي, دي آه، طبعا اكيد ه- شريك معه في الاسم ولا طيب بطريقه لو سمحت ممكن تعرض لنا الصور دي سريعا عشان نختم بيها الحلقه اتفضل يعني هو التاجر الذي يعرض مثل هذه التيشيرتات من خلال نعم.
متجره آثم آثم طبعا نعم دعوة دعوة إلى الإلحاد وإلى الشرك وإلى الب- وإلى الفجور البغي مثلا م- يعني مثلا تجد هذا إنسان فاسق دعوة إلى الفسوق ده يعني نعم.
نراها يعني ده وإلى قيط مثلا مم.
إهانة إهانة الإنسان آدمي محترم من أب وأم يعني ياخذ الاثم قولا واحدا آه.
يعني آه.
الموضوع مش هين يا شيخ حاجات نعم ألا ترى مثلا لما أقول على الإنسان هذا لقيط وهو ألا ترى أن في ذلك قذف اها في- ده المصيبه يا شيخ حجاج ان هو يكون انسان مسلم والتيشيرت اللي مكتوب عليه اي ام كريستيان I am Christian.
اه آه، أزراري.
آه، نعم.
اه نعم.
يعني يعني ده دليل ان هو ما كلفش نفسه ابدا انه ي- يشوف حاجه زي كده.
آه، ف- فدي طبعا دعوة إلى ال- إلى ال- إلى إلى مساوئ مساوئ أو إلى الأخلاق السيئة نعم. كما نقول طيب في دقيقة واحدة نصيحتك للإعلام يعني الشباب قالوا لنا إن إحنا عايزين المشاهير طبعا بغض النظر مش هم قالوهم يعني يا جماعة إحنا عايزين المشاهير يبدأوا ي- ي- يوعوا المسلمين بحاجة زي كده سواء كانوا من الدعاة من كبار المثقفين من كبار الإعلاميين تقول إيه؟
أنا آه، هل هم فعلا تجد لهم دور في هذا الموضوع؟
الشباب بيقولوا عايزين المشاهير نعم فأنا عايز أقول للشباب إحنا لسه بنفكر نقلد برضو إيه نعم صحيح إحنا طبعا لسه, لسه بنقول مساوئ التقليد تمام.
إحنا عايزين يبقى لينا شخصية لينا هوية لينا لي- لينا عقل نفكر بيه إحنا ده بنقول ديننا دعا إلى العقل وإلى إعمال العقل وليس إهمال العقل فإذا كنا إحنا لسه هنفكر تاني نقلد تاني احنا ممكن نجيب مثلا ممثل او ممكن كما تقولون مغني او كلاعب كرة ولكن احنا عايزين ن- ن- ننهي امر التقليد بالمرة عايزين كل شاب وليس الممثل هو قدوتنا ولا لاعب الكرة ولا نعم.
المغني يا شيخ حجاج نعم.
نعم. لابد أن نركز على هذا الأمر نعم لا نعم. صرف النظر هو نعم.
ليس قدوتنا ولكن نعم.
انا بقول ن- ننهي التقليد بالمره تمام احنا عايزين نوعي كل الشباب يبدأ من نفسه مش كده نوعي الشباب ان ايه ن- نبعد عن افه التقليد الامر الاول الامر الثاني في في في مثل هذا الامور ال- ولي الامر نعم على ولي الامر طبعا ان يحرص على ابنائه لان انا كنت سمعت مقوله الشيخ محمد حسان حفظه الله الله عليه.
لما بيقول لك آه، ال- اولياء الامور قدموا استقاله الاباء والامهات قدموا استقاله تربويه في صدق.
في, في ذ- نعم.
ذلك فعايزين ناخد بالنا بس من اولادنا شويه اذا ناخد الدور الدور يا شيخ حجاج على اولياء الامور الدور على الاعلاميين الدور على المؤسسات الرسميه نعم.
الحكوميه آه، الدور علينا نحن كافراد ايضا نعم.
في في موضوع توعيه نعم.
الاخرين نعم.
لمثل هذا الامر في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لاخي الحبيب الاستاذ محمد شكري ان شرفتنا ونورتنا في حلقه اليوم على جزاك الله الشباب خيراً.
ونتمنى ان احنا ان شاء الله آه، نستضيفكم في مرات قادمه ويكون الله المشروع آه، وصل الى ما تطمحون اليه والى ما نطمح يا اليه رب.
جميعا باذن الله تعالى جزاك وايضا اتوجه بالشكر لاخي الحبيب الشيخ حجاج الفيل شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه ربنا بارك الله فيك جزاكم الله آه، خير وايضا اتوجه بشكركم يا شباب آه، عمر ومحمد وعماد ومحمود بارك الله فيكم واحسن الله اليكم ونتمنى منكم المتابعه مشاهدينا الكرام لا زالت مفاجاتنا مستمره في حلقه مع الشباب من هنا الى ان نلقاكم في الجمعه القادمه وقبل هذا التوقيت بساعه لكم تحياتي عمر الحنبلي وتحيات كافه فريق العمل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب